القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل وشوقي مسرع عجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله رد علي أحوالك إيه مع ربنا قلبك عامل ايه مع ربنا عاملين ايه مع ربنا احوال الدين ايه في قلوبكم وفي عقولكم وفي عيونكم وفي بيوتكم احوال الدين ايه بالليل وبالنهار اخباركم ايه مع ربنا اخوتي إنه لمن نافلة القول أن أقول أن الله خلقنا لنعبده صح ولا لا بل وأمرنا ربنا أن نكون خالصين له قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي وإيه ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سؤال هل نحن قوم نعيش لله أم أننا نعيش لأنفسنا وشهواتنا وأهوائنا ومرادنا من الله محتاجة وقفة عشان تفكر وتسأل نفسك فعلا أنا عايش لربنا ولا أنا عايش لنفسي محتاجة وقفة ان انا اقف مع نفسي وقفة واسأل هل السنين اللي مرت من حياتي دي بعد ما عرفت الدين ومشيت طريق الالتزام يصلح ان تكون هكذا الحياة لله ولا ما انا محتاج من جديد اعدل طريقة حياتي اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك إخوتي أنا أحبكم في الله وجئت الليلة موضوع سلسلة جديدة أبدأ فيها من عندكم من أبي كبير شرقية أسأل الله جل جلاله أن يرحم الموحدين من أهل الشرقية مشهورون بالكرم والبخيل من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه إخوتي آه مرت هذه السنة وصارت الأمة شذر مذر ضاعت هذه السنة وأنت أمام التلفزيون تتابع الأحداث وأنت أمام النت تتابع الأخبار وأنت أمام اللقاءات والحوارات تتابع المفاجآت والخبطات الصحفية وأنت وراء الجرائد تقرأ التعليقات وتسجل الأخبار أين ذهب قلب الأمة هو ده الموضوع عنوان الموضوع قصة القلوب القلوب في خلال هذه الشهور الطويلة وعلى مدارها أين العباد أهل الله أين هم هل كنت منهم أم أنك زغت مع الزائغين وتهت مع التائهين وضعت مع الضائعين كثر في هذه السنة اللغو كثرت في هذه السنة التنازلات كثر في هذه السنة التفريط في المنهج وتغيير وتبديل الجلد مرات في هذه السنة ضاعت معان للإسلام كانت راسخة تزلزلت قلوب كانت على الحق قوية فلا بد من هذه الوقفة إذن ليست كلاما عن أحد ولكن كلاما لك أين أنت أين قلبك هذه قصة القلوب وهي في ثلاثين درجة للنزول ثم ثلاثين درجة للصعود الدرجة الأولى في النزول صغو القلوب يقول ربي وأحق القول قول ربي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليختلفوا ما هم مختلفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا هذه الآية ترسم حدودا ومعالم وتضع أصولا وثوابت وتبين فتنا وأهواء قال ربي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سنة كونية أن يكون الأنبياء وأتباعهم لهم أعداء ولذلك خذ اصلا ان من ارضى جميع الاطراف فهو منافق انا لست مطالبا ان ارضي جميع الاطراف انا ارضي بس والاعداء الله وكيل بهم لذلك قال ورقة في أول ما بعث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي يبقى اللي هيمشي في سكة الدين صح لازم يوطن نفسه على ان له اعداء كثروا او قلوا اعداء للمنهج او اعداء لشخصه هناك اناس رفضوا الاسلام رغم علمهم انه حق لرفضهم شخص النبي محمد صح ولا لا قالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم واذا رآك الذين كفروا ان يتخذوك الا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله فلذلك احيانا يرفض الحق من اجل شخصك هذه عداوات الشاهد وكذلك جعلنا لكل نبي ايه عدوا يبقى لما يبقى لك اعداء اذا كنت على الحق وعادوك من اجل الحق فلا تبتئس وان كثر اعداؤك وشانئوك وليست مطالبا ان ترضيهم ولست مطالبا شرعا ولا قدرا ولا عرفا ولا اخلاقا ان ترضي جميع الاطراف انما الواجب عليك ان ترضي واحدا هو الله قال الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هذه أنت سلم لله زي ما قلنا في بداية الدرس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الشاهد أيها الإخوة قعد هذه الأولى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا اثنين شياطين الإنس والجن سمى الله من الإنس شياطين في شياطين إنسية نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين سأله حذيفة بن اليمان في الحديث الطويل لقد كنا في جاهلية الحديث ممكن نقول الحديث طالما انك انتم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحبون كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسيدنا حذيفة أنا شايف اليومين دول أنه رجل المرحلة عشان كده لما أكلمك عن سيدنا حذيفة آه ده خبير الفتن اللي الرسول قال له أسماء المنافقين يا ترى مين اللي هيقول لنا النهاردة على أسماء المنافقين كان هيطلع في أسماء المنافقين النهاردة في كشوف المنافقين اسمك لو نزلت الكشوف هينزل فيها اسمك اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق إخوتي أنا أحبكم في الله سيدنا حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت له يوما يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم دعاة من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله قال اسمع هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمان إنس أحيانا تجد رجلا أو امرأة تجد إنسانا الجسم جسم إنسان والقلب كلب شيطان قلب شيطان أحيانا بس القلب بتطلع كاف مش مشكلة كلا المعنيين صحيح تجده قلبه قلب شيطان وقد قدم الله شياطين الإنس على شياطين الجن لعراقتهم في هذا الباب احيانا بيبقى الشيطان الانسي اخطر من الشيطان الجني قال الله عز وجل شياطين الانس والجن والجن الانس الاول فالشيطان الانسي اخطر اخطر يوحي بعضهم الى بعض شياطين الانس والجن بيتكلموا مع بعض انا عايز انبهك ان انت ناسي ان في حاجه اسمها شيطان ناسي انت ناسي اكثر الناس ناسيين النهارده انه قاعد احيانا بيفكر كده هو بيفكر بيظن انه بيفكر انت مش بتفكر ده الشيطان عمال يوسوس لك وانت مش دريان وانا دايما اقول ان اللي يلعب مع الشيطان لازم الشيطان يغلبه ده ايه ده شيطان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لذلك لما تحس ان انت بتاخد وتدي مع الشيطان بعض الناس بيقعد ويحط رجل على رجل ويشرب هو والشيطان سيجارتين يدردشوا مع بعض يفضل يقول والشيطان يقول له وهو الشيطان يقول وهو يرد عليه ويتكلموا مع بعض ويدردشوا ويظن في الاخر انه هيقدر يقنع الشيطان يا ابني ده شيطان هتقنع مين هو في الاخر هيقنعك بالباطل فلذلك شياطين الانس والجن ايه ها؟ يوحي الوحي الكلام فيه خفاء عمال يوسوس لك بص شوف بيعملوا ايه قالوا ايه وانت تقول لا لا لا طب اهو يظل يوحي اليك آه معلش من باب الطرفة بس عشان بس تشوف الشيطان لعبة بسيطة صغيرة خالص أحد الإخوة لسه بيحكي لي من عندكم الشرقية هنا الله يكرمه الحاج محمد راجل طيب راجل طيب أحسبه من الصالحين بيقول لي إيه إن أنا سمعتك مرة في درس بتقول اللي يقول واحد صعيدي يبقى اغتاب الصعايدة كلهم هياخدوا حسناته يوم القيامة فبيقول رحت الكعبة فأنا واقف كده جالي واحد صعيدي قال لي عم الشيخ الناس دول لخبطوني واحد بيصلي كده واحد بيصلي كده واحد بيصلي كده هي فين اتجاه القبلة فقلت قلت بقى شوف يا شيخ يعقوب هم اللي بيستفزوني اهو الشاهد ايه ان شوف الشيطان لعب لعبة قد ايه عشان يسول له ان يغتاب وهو محرم وهو محرم وفي الكعبة فالشاهد ان بعض الاحيان الشيطان يلعب لعبة كبيرة في دايرة واسعة عشان في الاخر يوقعك في الغلط وبالراحة وباقتناع هم اللي بيستفزوني اهو فالشاهد يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول زخرف القول تلاقي الكلام مزخرف ومنمق ومزين وممكيج ويليق ويجي على مزاجك ويعجبك ويملى دماغك كتير ما انا بقول لكم ال 11 شهر اللي فاتوا دول عملوا عملوا عمايل انتوا سمعتوا كلام ما سمعتوهش في حياتكم قبل كده صح ولا لا كلنا وانا كلنا سمعنا كلام والكلام ده زلزل اقدام وضيع قلوب لانه كلام ايه مزخرف كلام مزخرف انا مش هقول بس كل واحد هيحس دلوقتي ازاي اتزوق له كلام اتضحك عليه بيه وجر رجله بعيدا عن الحق قلت في كتابنا المزمع عقده مدرسة الحياة لن تستطيع امرأة أن تخدع رجلا إلا بمساعدة منه ورضاه بذلك والعكس صحيح اوعى تفكر ان امرأة تقدر تخدع راجل إلا إذا كان خدعته بإيه بمزاجه احنا في عصر قلت قلت أيضا في مدرسة الحياة نحن في عصر للأسف الشديد أن الناس رضوا بأن يخدعوا بالباطل والكذب لما يجي يقول له يا فضيلة الشيخ محمد يعقوب ده أنت وشك منور ده أنت راجل بركة ده أنت وأنا عارف إن لا أنا وشي منور ولا راجل بركة ولا ليا لازمة في الدنيا دي أنا عبد مذنب عاصي اللهم تب علي وعلى عصاة المسلمين لكن تراضى الناس على إنه يسمع الكلام ده كسر الله من أمثالك آمين آمين آمين يا عم أنا عارف نفسي أنا أدرى بنفسي منك أنا عارف حالي مع ربنا لكن بعض الناس صدق الناس وكذب نفسه عشان كده قالوا إيه كمثل رجل في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة فصدق الناس وأكلها الأونطة يعني هو صدق هو أنت تعلم يقينا أنك عاصي ومذنب ولا ما تعرفش أنت تعلم يقينا أنك مش شيخ ولا حاجة ومع ذلك عمالين ينفخوا فيك وأنت بتصدق هو ده الغلط زخرف القول بس زخرف القول يروج على مين يضحك بيه على مين اللي جاي الكلام على مزاجه على هواه هو عايز كده زخرف القول غرورا شوف مثال ده سيدنا آدم عليه السلام لما كان في الجنة وكان حريص على انه يقعد في الجنة وكأنه كان حاسس انه هيخرج منها فالشيطان دخله من المدخل ده قال له هل ادلك ها على شجرة الخلد ما قالوش بقى شجرة المعصية ده سماها ايه الخلد وملك لا يبلى لا لا لا مش بس كده وقاسمهما اقسم لهم بالله اني لكما لمن دي نصيحة انا بنصحك انت حر لو انت عايز تضيع الدين بقى خلاص بقى خليك لكن لو انت عايز تخدم الدين اهو السكة اهي بيضحك عليك وانا دايما اقول ان من اخطر خطر ما يكون على قلبك أن تخادع الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قصة سيدنا كعب بن مالك قال فبينما أطوف في السوق إذا بنبطي من نبط الشام بيده كتاب قال من يدل على كعب بن مالك فأشار الناس إلي فدفع إلي كتابا فلما فتحته إذا به من ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك إذا كنتم مش واخدين بالكم من القصة إن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك المنافقين جم لسيدنا النبي صلى عليه زيد النبي صلى يا عم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقالوا له يا رسول الله اعذرنا فعذرهم وقبل منهم ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جاء كعب بن مالك فقال يا رسول الله لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال له أنا ماليش عذر أنا غلطان فقال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله أما هذا فقد صدق فقم حتى يحكم الله فيك ثم نهى عن كلامنا نحن الثلاثة الرسول قال ما حدش يكلم الثلاثة دول اللي صدقوا أربعين يوم سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما بيكلموش وابن عمه وزوجته واولاده وجيرانه حدش بيكلمه الكل مخصمه تصور انت بقى والله انت صعبان علي اللي بيخدع ربنا شوف بقى لما ربنا يوم القيامة يخصمه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب وعائل مستكبر ملك كذاب أنا بقول النهاردة معلش أنا آسف خدوها مني كده على جنب أن الدعاة اليوم ملوك الأرض فالداعية الذي يكذب كالملك الذي يكذب ربنا قال كده إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الآيات الشاهد إيه بس عايز أقول إن الراجل ده لما صدق أنا لا لا الشاهد اللي أنا عايز أقوله لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم خاصم الراجل ده حس بكرب قال إيه حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض, بالأرض التي أعرف قال أما أجي أسجد على الأرض احس ان دي مش الارض الارض كمان مخصماني بتقول لي ما تسجدش علي فما بالك اذا جئت يوم القيامة والله يخاصمك ما بيكلمكش هذه اشد عذابا من جهنم انه ما يبصلكش ما يكلمكش اشد عذابا من النار الشاهد الراجل ده اخوه مخصمه وابن عمه مخصمه وسيدنا النبي صلى عليه مخصمه وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه مخصمينه فجاه جات له رساله ملك غسان الملوك يخاطبون شوف بقى الفتنه حين تشتد ملك غسان بيقول له ايه يقول له اذا كان النبي مخصمك لم يجعلك الله بدار مهانه انت ما حدش يقدر يهينك اعزك تعالى الحق بنا نواسك تعالى اقعد معايا لما سيدنا كعب بن مالك مسك الكتاب كان يقدر يقول وهو ده الشاهد من الحديث يكسوها ثوب دي يقول طيب ده ملك غسان مش مسلم مروح واجعلها دعوة صح ولا لا يقدر يعملها كده يكسوها هو ده الخطر أن تكسو الباطل ثوب دين تبقى واحدة عايزة تتطلق من جوزها تقوم تقول أصله ما بيصليش أصله هو مش ما تكسيهاش ثوب دين أنت ماشية مع واحد أنت شايفها لك شوفة بلاش نحط الدين في الوسط هو ده كثير من الأحداث دي بتحصل جواك أنت كمان ان يبقى باطل وانت تحط لها ايه آه. تكسوها بثوب الدين كأنك هتعملها دين انت بتضحك على مين ما تقدرش تخدع ربنا لانه شايف ضميرك قال الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه شايف اللي جواك اضحك علي انا وهصدقك واخدعني وهتخدع وامكر علي وتغلبني لكن مع ربنا ما تقدرش لان ربنا شايف راسك يعلم ما سيكون منك يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه غرورا ربنا قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخ كما أخرج أبويكم من الجنة الكاف هنا للإيه تشبيه بالضبط زي ما أخرج أبويكم من الجنة هيفتنكم نفس الشيء هنا قال الله فدلاهما بغرور دلاهما التدلية يعني إيه؟ نازل لتحت بس نازل بايه بغرور غرور اللي طالع نازل مغرور كأنه بيقول انا طالع هي دي يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا كلام يغر كلام يخليك تقول الله والله كلام كويس برضه يا اخي عشان كده ربنا قال هنا ايه اسمع اسمع كده يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه هيسأل عمنا الشيخ محمد العجمي طب ربنا بيمكن الناس دول انهم يفتنوا المسلمين ليه ربنا بيقول لك ولو شاء ربك ما فعلوه طب يا رب نعمل ايه قال ايه مش قلت لك اعرض عنهم قال ايه فذرهم وما يفترون ذرهم يعني ايه اتركهم مالكش دعوه بيهم ما تسمعهمش ما تردش عليهم ما تناقشهمش ما تجادلهمش خليك في سكتك وخلي اللي يقول يقول دي كبيرني طيب خلاص انا من ابو كبير شرف ليا خلي اللي يقول يقول. لكن لو انشغلت اسمع بقى ربنا ده سياق القرآن ده كلام ربنا الملك قل لا إله إلا الله قال فذرهم وما يفترون ها؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لتصغى يعني ايه تصغى ولتصغى إليه لإيه لوحي شياطين الإنس والجن كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ها وما يفترون ها ولتصغى يعني ايه تصغى لا مش تستمع تميل تصغى يعني تمييل كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدخلت عليه هرة فأصغى لها الإناء أصغى يعني إيه ميله ميل لها الإناء عشان تشرب ولتصغى يعني تميل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة إخوتي من زمان سمعت الكلام ده مني مرات أن القلب أربعة أجزاء الصدر والقلب والفؤاد واللب أربع أجزاء الأربع أجزاء على بعضهم اسمهم القلب زي العين كده فيها بياض وسواد ونني وجفن ورموش وكل دي اسمها عين كذلك القلب أربع أجزاء ورا بعضهم والأربعة اسمهم قلب الصدر هو الجزء المواجه للعالم الخارجي الصدر ده محل الضيق والشرح الصدر ده له خاصية كل جزء من الأجزاء له خاصية وله مرض وله علاج من خواص الصدر أنه إذا انشرح بشيء ضاق بضده الشاهد اثنين القلب القلب محل التقلب والتغير الدائم ثلاثة الفؤاد محل التثبيت قال الله كذلك ها؟ لنثبت به فؤادك الفؤاد ده يا جماعة قطعة بتتملي وتفضى تتملي وتفضى قال الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به الفؤاد ده لما بيتملي يقين يرتكب الأهوال أم موسى عليه السلام لما كان فؤادها مليان يقين ربنا قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه شفت دي يعني ال ال ال المرأة الأم لما تخاف على ابنها تعمل إيه تحضنه تخبيه لكن ربنا قال لها لو خفت عليه ارميه في البحر رمته في البحر باليقين بعد ما رمته في البحر ورجعت قعدت كده ايه اللي انا عملته ده هرممني في البحر بايدي واصبح فؤاد ام موسى آه فرغ فؤادها من اليقين فان كادت لتبدي به كانت هتقول لهم لا ابني لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين إذا فرغ الفؤاد من اليقين اهتز الإيمان اهتز الإيمان يضيع عشان كده كتير قلت لك لحظة واحدة يهتز فيها يقينك أن الله هو الرزاق لحظة واحدة يهتز فيها يقينك أن الذي يحمي الدعوة ويحمينا هو الله لحظة واحدة يهتز فيها يقينك يسقط سماء إيمانك على أرضه فلا تقوم لك قائمة الله يرحمه الشيخ كشك بقى من الرزاق مش هنشتغلها لكن لازم يبقى يقينك ان اللي بيرزقك مش العربية ولا المحل ولا المصنع ولا المعاش الرزاق الله كل دي اسباب لسه كان بيقول لي اتكلم في ايه قلت له في التوحيد محتاجين نحقق التوحيد مرة تانية محتاجين نعلم التوحيد من الاول الناس توحيدهم مهتز وتعلقت القلوب بالاسباب قال لك هنضيع وهيضيعونا وهيعملوا يا عم يضيعوا مين ويعملوا مين الله هو الذي يحمي دينه وانا ما اخدش باسباب تخالف الشريعه من اجل ان احمي الدين ابدا ابدا ابدا لن افعل اذا الفؤاد محل اليقين صدر قلب الفؤاد محل اليقين الفؤاد محل اليقين فشوف بقى لما محل اليقين ها يميل كان في عندنا مسائل يقينية ثابتة أن وجود مجلس تشريعي في الأمة شرك إذا كان يشرع بغير ما أنزل الله كان ده يقين اليقين ده حصل له إيه؟ ميل نتيجة زخرف القول غرور ده حاجات كتير بقى كان عندنا يقين أن المسلم أخو المسلم مش أخو الكافر اتهست وميلوا مع الكفار كان عندنا يقين ويقين ويقين اتهزت الدنيا ميلت يا ابني عشان كده انا جاي بحبكم في الله وبقول يا ايها الاخوه عودوا الى يقينكم الاول قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا قل يا دي حسن الواد حسن الكهربائي ده من ال- غلام معلم يعني ايه حنيفا الحنف الميل بس ده الميل في الاتجاه الاخر عرفت ازاي لتصغى ميل الى الباطل حنيفا ميل الى الحق عشان كده دايما اقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما توسطنهاش لازم تبقى ايه مايل مع الله مايل مع الدين مايل الى الدين في جهة الدين لذلك ربنا خلق لك قلبك مايل صح ولا لا القلب نفسه ها في الجهة اليسرى من الصدر مائلا الى جهة اليمين عشان لما يقول لك ميل ده انا خلق لك قلبك اصلا مايل جهتي جهة اليمين هي دي حنيفا ده العلاج انا مش هدفي النهارده بس اوصف اوصف الواقع الباطل الشرير اللي فيه لا ده انا جايين النهارده عشان نقول العلاج فالعلاج ان تميل الى جهه الدين تميل ما توسطنهاش ترضي جميع الاطراف ما توسطنهاش دنيا واخره ما توسطنهاش ترضي مراتك وترضي ربنا ما توسطنهاش لا ميل ارضي ربنا ولو سخط الناس اجمعون ما تنفعش فيها وسطنا ولتصغى لما حضر حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه وانا بكلمك عن اتنين ايه عمالقة صح كده كبار قوي حذيفة بن اليمان امين السر وعبد الله بن مسعود صاحب الهدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن مسعود عبد الله بن مسعود قاعد عند راس سيدنا حذيفة بيقول له اوصني سيدنا حذيفة بيموت وحين الموت بتبقى الوصية غاية في الحق هيموت فقال أوصني قال حذيفة لعبد الله ألم يأتك اليقين هي دي الفؤاد ألم يأتك اليقين قلت بلى وعزة ربي أيوة جاءني اليقين قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد وزي ما قلت لك بقى مين بيقول لي مين لازم تبقى فاهم إياك والتلون انت عاملها ألوان ليه كل يوم بلون وكل يوم برأي وكل يوم بكلمة وكل يوم مع شيخ وكل يوم ورا داعية وكل يوم مع جماعة وكل يوم مع دعوة وكل يوم مع حزب وكل يوم مع مرشح مالك يا ابني ما تثبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين ابو وشين ذا الوجهين قل لي عمرك شفت حد بوشين ولا انا عمري ما شفت حد بوشين كلهم بعشرة بعشرين بوشين ده بقى نادر بقى نادر دلوقتي انك تلاقي حد بوشين اتنين بس اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله الشاهد يا اخوه ولتصغى اليه افئدته الفؤاد محل التثبيت يبدأ يميل يميل ليه من زخرف القول غرورا وزي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين الزن على الودان أمر من السحر فسماع التلفزيون ليل ونهار والتوك شو ده بيقول وده بيعيد وده بيكرر والمقاطع وال ها والفيسبوك اخد ورد واقرا الكلام الكلام ده كله يخلي يزلزل اليقين في القلب عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بداية الدعوة منع الصحابة ها أن يكتبوا إلا القرآن قال لهم ما تقروش حاجة تانية ولا تكتبوا حاجة تانية ولا تسمعوا حاجة تانية حتى أن عمر بن الخطاب لما جاءه بصحيفة ها من التوراة والتوراة كانت كلها عظات وعبر لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة فخزائني مملوءة لا تنفد أبدا لا تخشى مش عارف كده عظات وعبر فعجبته عجبه الكلام سيدنا عمر لما أرى المواعظ, المواعظ دي عجبته فقال للرسول ايه رأيك يا رسول الله في المواعظ دي سيدنا النبي قال له ايه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب انت بتهرج هي لعبة كل اللي يلاقي ولا تعجبه يجي يقول لي حط دي في الدين ممنوع عشان كده النهارده بنقول اللي بيقول لي اعمل دستور يقول لي اعمل قانون قال لي اعمل احنا شريعتنا الاسلام بقول له امتهوكون فيها امتهوكون فيها ايها الناس في الشريعه هي مش لعبه قال الله قال الرسول بفهم السلف خلصت هو ده الموضوع وليكن هذا يقينك لكن لما تقعد تسمع بقى و... والخوف انك تسمع من حد كبير في نظرك ويبدأ يهزك مش هينفع دلوقتي يقول لك مش هينفع دلوقتي هو ايه اللي مش هينفع ده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم انزل عليه هذا الشرع في وسط قوم كانوا مشركين فاسلموا لساعتهم مش مسلمين لسه هنقول لهم ايه بقى اللي مش هينفع عايز افهم انا مش مهم صلي على الرسول صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما تقعد تسمع بقى ده وتسمع ده وتشوف ده وتشوف ده وتقرا ده وتقرا ده يتزلزل ايمانك انا كده طولت ولا ايه اصل في واحد قام طب صلي على الرسول صلي شويه كده هخلص اهو للصبح ماشي انا بحبكم في الله اصلها قصة قصة قصة القلوب قصة قصة بجد ولتصغى اليه افئدة افئدة الفؤاد اللي هو الثابت الراسخ محل اليقين اجيب القصة من الاول تاني ان احنا قلنا يا اخي قلنا ان الصدر وبعد منه ها القلب وبعد منه الفؤاد وبعد منه اللب ورا بعضهم أربعة ورا بعضهم كده إذا دخل العلم الصدر فانشرح به والصدر بينشرح بالحق وقد ينشرح بالباطل أيضا صلى على الرسول صلى زيد النبي صلى يا عم الشراء يا طيبين يا كرم صلوا على النبي اهو كده امال في ايه بقى هو انا بشحت منكم ده اللي يصلي على النبي واحدة ربنا يديله عشرة يبقى ما تبخلش صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنقول ايه ان الصدر ينشرح بالحق وقد ينشرح بالباطل مش ربنا قال كده قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فقد ينشرح الصدر بالكفر اوعى تقول أصل صدري انشرح لكلام الراجل ده. ده ممكن ينشرح بالكفر ممكن الصدر ينشرح بالكفر والعياذ بالله لكن إذا انشرح الصدر بالحق اللهم اشرح للحق صدورنا واشرح صدورنا بالحق إن شرح الصدر بالحق يتوغل الحق إلى القلب فيطمئن القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم طمئن قلوبنا بذكرك اللهم طمئن قلوبنا بذكرك اللهم رطب قلوبنا بذكرك اللهم طهر قلوبنا بذكرك اللهم حبب إلى قلوبنا ذكرك دخل القلب اطمأن القلب ثم دخل الفؤاد فرسخ في الفؤاد ثبت الفؤاد الفؤاد الثابت ده في أول معلومات دخلت لك من الدين وثابت بيها يجي زخرف القول من شياطين الإنس والجن يعمل فيه إيه يهزه تبدأ تميل تميل تصغى إليه أفئدة مين بقى الذين لا يؤمنون بالآخرة هي قضية الإيمان بالآخرة من زمان وأنا بسألك تحب تموت إمتى أصل شوف انت هتموت هتموت والله لا تموت طب ما تفولش عليا يا عم الشيخ هفول عليك هتموت والله العظيم هتموت وابوك هيموت امك هتموت ومراتك هتموت وولادك هيموت لا الكل هيموت في حد هيخلد فيها طيب ممكن تموت امتى مش بكره ممكن تموت ايه دلوقتي حالا ممكن يكون ملك الموت دلوقتي حالا ماشي في وسطينا كده بيدور عليك يقبض روحك ونغسلك ونكفنك هنا اهو وندفنك الليله دي اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا لو مت على كده تلاقي ربنا راضي عنك بلاش نضحك على بعض لو احنا جينا دلوقتي من ساعة ما بلغت وسنك 12 سنة دلوقتي 22 بقى لك 10 12 سنة كمان ال 12 سنة دول ربنا راضي عنك خلاصتهم ايه هي دي قضية الإيمان بالآخرة قال الحسن يقال لأحدهم أتؤمن بيوم الساعة فيقول نعم وكذب ورب الكعبة إنما دين أحدهم لعقة على لسانه قضية الإيمان بالآخرة مش, مش كلام مؤمن بالآخرة آه أنا مؤمن بالآخرة ده كلام لكن الحقيقة أنت مؤمن دلوقتي إنك لو عصيت ربنا هتروح جهنم آه طب أمال بتعصيه ليه ناوي تروح جهنم مش انت وانت جاي النهاردة قابلتك واحدة بصت لها مش انت النهاردة وانت قاعد في القعدة دي كدبت كدبة مش انت النهاردة لما اتصلت بيك بالتليفون وقلت لها انا راي انا قدام انا في الجامع وانت ما كنتش في الجامع كدبة بتحصي ده ضعف الايمان بالاخرة ضعف الايمان بالاخرة هو اللي بيزلزل القلب بقى ويخليك تميل لأنك ناسي أنك هتقابل ربنا شوف ربنا الرسول سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله ها واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت كان من كان يؤمن بالله إن ربنا سمعه وشايفه وبيكتب عليه اللي هو بيقوله واليوم الآخر إنه هيقابل ربنا ويحاسبه على الكلام ده لما يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان هتقف قدام ربنا كده منك ليه مفيش بينكم حد انت وربنا بس يقول لك عبدي لما عصيتني هتقول له ايه بالله عليك هتقول له ايه وانت واقف عريان غلبان فيش قدامك إلا جهنم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ربنا هيقول لك كذبت عليا ليه خالفت أوامري ليه نسيتني ليه كنت بتبعد عني ليه اللي فاكر الوقفة دي ولمن خاف مقام ربه جنتان اللي فاكر الوقفة اللي هيقفها دي قال لك منذ بلغت لم أنطق بكلمة إلا وأعددت لها جوابا إن سألني الله لما قلت كذا أقول لكذا وكذا جاهز أما يسألك محضر رد اجهز الذين لا يؤمنون بالآخرة هم بقى اللي تتزلزل قلوبهم عشان ما اطولش عليكم هم دول اللي بتصغى أنا بقول لكم اهو بدأت القلوب تميل للدنيا وللمناصب أنا قلت الناس الظالمين أسأل الله أن ينتقم من الظالمين اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم مكن لدينك في الأرض اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين ربنا أرانا الآيات في الظالمين شفنا بعينينا كنا بن... كنا بنسمع في القرآن عن إهلاك عاد وثمود وغيرهم النهاردة شفنا بعينينا ربنا عمل إيه في الظالمين ولا ما شفناش شفنا ب... كل الناس شافت بعينيها إنه إنهم يعني أذلوا وأهينوا وما نفعتهم مناصبهم صح بل الكل تخلى عنهم وما نفعتهم أموالهم صح بل حرموا منها ومع ذلك ما زال المسلمون بعد أن رأوا العبر يطمعون في مناصبهم وأموالهم هو ده الغلط انت شفت المناصب ما بتعملش حاجة والأموال ما بتعملش حاجة إذا جاء قدر الله فالشاهد لما تميل القلوب بقى يحصل ايه قال الله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا بعد القلوب ما تميل هترضاه هو ده اللي أنا خايف منه إن تمر السنة دي بعد الفتاوى العجيبة والتنازلات الغريبة المريبة على حساب المنهج أن تأتي الأمة التي بعدنا الجيل اللي بعدنا يرث هذا الكلام يرضوه لا لابد أن نراجع المنهج ونثبت على الأصول اوعى تتنازل ان النقاب فرض اوعى تتنازل ان محل المرأة البيت مش عشان انا بقول كده مين اللي قال كده الله قال وقرنا اوعى تتنازل ان المرأة لها وقار وقذنا القراءة الاخرى فالقرار والوقار مش في المظاهرات ولا في المسيرات ولا في الانتخابات مش مراتي صح مش نسوانا مش مش نساء المنهج لازم الكلام ده نورثه والا لو النهارده احنا تزلزل عندنا هذا المنهج الجيل اللي بعدنا هيعمل ايه هيضيع لابد من العودة إلى أصول هذا المنهج إن المنهج عندنا يقوم في الأساس على التوحيد توحيد الله وعدم تعلق القلب بالأسباب لابد احنا قلنا إن كل المناهج الأخرى من الجماعات والدعوات الأخرى بيقولوا أصل الأصول في ناس أصل الأصول عندهم الدعوة وناس أصل الأصول عندهم إقامة الدولة وناس أصل الأصول عندهم الجهاد وناس أصل الأصول عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهجنا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة أصل الأصول لا إله إلا الله أصل الأصول إيه أصل الأصول إيه كلمة التوحيد التوحيد ده أصل الأصول عشان كده سيدنا النبي صلى عليه ضحى ببلده مكة من أجل هذا الأصل هضحي ببلدي وما ضحيش بديني وصلت لا تتزلزل ولا تتزحزح فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية الشاهد بعد ما ها بعد ما مالت الأول صغت ولتصغى بعدها وليرضوه يرضوا بقى يحصل الثالث اللي هو وليقترفوا ما هم مقترفون ثم سأل الله السؤال أريد أن أسألكم أنا السؤال الصادم أفغير الله أبتغي حكما قل لا إله إلا الله أفغير الله أبتغي حكما إزاي تتحاكموا لغير الله ولغير ما أنزل الله إزاي إزاي ترضوا أن تحكموا الناس في الله تقولوا نعمل استفتاء إن ربنا يحكم ولا ما يحكمش إزاي إزاي يحصل كده أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ده كل شيء مفصل كل شيء بين كل شيء واضح أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الله الذين يريدون العدل في شريعة الله الذين يريدون الحرية في شريعة الله الذين يريدون التنمية في شريعة الله إياك أن تغير أو تبدل قل لا إله إلا الله إخوتي أنا أحبكم في الله الوصية حافظوا على قلوبكم العلاج لا تسمعوا كلام الكفار لا, تسم... لا تسمعوا وتنصتوا لكلام المنافقين لا تسمعوا وتنصتوا لكلام المرجفين لا تسمعوا وتنصتوا لكلام المترددين لا تسمعوا وتنصتوا لمن يثير الشبه على الدين لا تسمعوا وتنصتوا لمن يريد التلاعب بالدين خذوا منهجكم صريحا واضحا قال الله قال رسول الله ولا شيء غير ذلك ثم لا يسب يثبت القلب إلا العبادة العبادة أنا عايز أسألكم إمتى كانت آخر ليلة صليت 11 ركعة بثلاث أجزاء آخر مرة ختمت القرآن من الحمد إلى الناس استغفرت ربنا النهاردة كم مرة العبادة العبادة القيام والذكر تلاوة القرآن صيام النوافل الدعاء البكاء السؤال ده سألته كتير قوي لناس كتير ونفسي واحد النهاردة منكم يقول لي أنا إمتى كانت آخر مرة اشتقت لرؤية وجه الله فلما غلبك الشوق فاضت عيناك بالبكاء امتى عشت المعنى ده انك نفسي اشوف ربنا رحت فين عن المعاني دي ايه اللي شغلكوا عنها دنيا عشان كده أنا عايزك تبات الليلة دي تقول له يا رب ارزقني الشوق إلى لقائك اللهم ازرع الشوق في قلوبنا اللهم ازرع حبك في قلوبنا اللهم املأ قلوبنا بحبك وانزع من قلوبنا حب من سواك اللهم ارزقنا الرغبة فيما عندك اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا برجائك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله يسير القلب يرتحل وتحدو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجزي وشوقي مسرع عاجزي